مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث ما هو الوعظ الذي اريد ان اقوله لكم في الوعظ ان الوعظ ليس استعراضا للمعلومات ليس استعراضا للمعلومات ولا تعبيرا عن الذات ولا محاوله لاقناع السامعين انك ذو علم وذو معرفه وذو درايه ان ارتبط الوعظ بالذات فقد قيمته وروحانيته الوعظ هو اذن محاوله لادخال السامعين في النطاق الالهي في المعرفه الالهيه في المعرفه الروحيه من اجل خلاص نفوسهم فاللي بيوعظ بيهتم بذاته ولا بيهتم بسامعيه يعني لازم تسأل نفسك السؤال ده. انت بتوعظ بتهتم بذاتك ولا بتهتم بسامعيك عايز تبان انك انت انسان واسع المعلومات واسع المعرفة واسع الادراك من اللاهوتيين ما كل دي ما توصلش لنتيجة ولا يكون وعظك له تأثير ولا له أجر ولا له فائدة بعض الناس يظنون أن الوعظ اهتمام باللغة ولذلك أحيانا كثر الوعظ السجعي والبلاغة والكلام لكن تأثير روحي لأ اذا لم يكن وعظك مؤثرا في النفوس فخير لك الا تعص الا اذا لم يكن وعظك مؤثرا في النفوس فخير لك ولهم ان لا تعص انت بتاثر في النفوس بناحيتين اما قيادتهم الى التوبه أو قيادتهم إلى معرفة الله ومعرفة وصاياه بحيث تقودهم أيضا إلى الحياة الروحية يعني إما إلى التوبة أو إلى النمو الروحي غير كده يبقى ما لهوش معنى ده هدف الوعظ لهذا نبتدي نتكلم ونقول كيف تعص الوعظ على انواعه واشكاله من ضمنه الوعظ على ايه من الايات بحيث تكون هذه الايه شامله بقدر الامكان للموضوع انا شخصيا اميل الى اني اعظ عن موضوعات وليس عن ايات اقول لكم يعني ايه موضوعات وليس عن ايات يعني نختار موضوعا معينا ونجمع كل الايات المتعلقه بالموضوع مش مجرد ايه نختار موضوعا معينا ونجمع كل الايات التي تختص بهذا الموضوع وبهذا يكون الموضوع متكاملا فان كانت لا تكفيه عظه ممكن يستكمل في عظات اخرى كذلك مقارنة الآيات بعضها ببعض بيريك الزوايا المتعددة للموضوع والعناصر المتعددة للموضوع افتكر مره من المرات كنت زمان وانا اسقف كان عندي فرصه اختبر طلبه القسم الإكلير... آه، القسم النهاري في الكليريكيه في الوعظ يعني يقف الطلبه قصاد لجنه ونسمعهم فواحد مره قلت له انت هتتكلم عن ايه يا ابني؟ قال هتكلم عن التوبه قلت له التوبه دي التوبه تتالف فيها كتب كل موضوع التوبه هيقوله في عظه لا شك انه مش هيقول حاجه لا شك انه ايه مش هيقول حاجه ولذلك اهم حاجه في العظه ان تاخذ نقطه صغيره جدا وتلقي عليها اكبر كميه من الضوء نقطه صغيره خالص يعني مثلا في التوبه ممكن تاخد نقطه واحده انه لا ياس في التوبه مهما كانت حاله الانسان مجرد النقطه دي وتتكلم عنها أو مثلا علامات التوبة كيف تبرهن أنك إنسان تائب مجرد علامات التوبة تتكلم ممكن تتكلم عن انسحاق القلب في التوبة هي نقطة صغيرة وتتكلم عنها ممكن تتكلم على عدم الرجوع في التوبة يعني تحصين التوبة وحفظها بحيث الإنسان ما يرجعش يعني قصدي اقول تمسك نقطة صغيرة وتتكلم عليها. نقطة صغيرة وتتكلم عليها. وكلما كان كلامك جديدا على الناس كلما كانت له فائدة. لأن الناس إذا استمعوا إليك فترة من الوقت ولم يأخذوا شيئا جديدا يشعرون انهم قد اضاعوا وقتهم عايز اقول حاجه تاني ان الوعظ عباره عن محصله لكل معلومات الوعظ الوعظ عباره عن محصله لكل معلومات الوعظ يعني فيه معلوماتك الكتابيه اللي بتاخدها من ايات الكتاب وفي معلوماتك في تاريخ الكنيسة وسير القديسين إذا أتى أي مجال أثناء العظة تقول قصة تقول جزء من التاريخ بل أيضا تظهر أرثوذكسيتك وعقيدتك في طريقة الوعظ بيبان الوعظ الأرثوذكسي من غير الأرثوذكسي فتكون العظة دسمة فيها عقيدة فيها لاهوت فيها تاريخ كنيسة فيها سير قديسين فيها تفسير للكتاب فيها آيات من الكتاب فيها روحيات فيها أقوال آباء محصلة كل ما الإنسان يكون دسم في معلوماته يبان الدسم في عظاته ولهذا كان تحضير العظة مفيد تحضير العظة مفيد على الأقل تنظم معلوماتك تنظم أفكارك أنا زمان أول ما ابتديت ال- الوعظ كأسقف طبعا في حاجات غيرتها ودلوقتي اتغيرت عند الكل ونشكر ربنا زمان أول ما ابتديت الوعظ كأسقف كانوا الوعاظ ينكسفوا جدا يكونوا محضرين في ورقه ينكسفوا فافرض ده مثلا الكتاب المقدس ده يروح جايب ورقه وحاططها في الوسط كده وي- ويمسك في الكتاب المقدس مثلا ويقول نقرا من انجيل يوحنا البشير بركاته علينا امين وي- ويقرا ويسيب الورقه وكل شوية والتاني يبص في الإنجيل وهو بيبص في الورقة عمل ريائي مش معقول أنا بقيت أجيب كارتات وأحطها قصادي وما عنديش مانع أبدا أروح ماسك وباصص أنا أنا يهمني إن أنا الناس يستفيدوا مش يقولوا عني حافظ ولا مش حافظ وطبعا الواحد ما بيقراش عظة ده بس بيحط النقط الهامة التي يحتاج إليها أو لو قول من أقوال آباء لكن ما بيقراش لأن اللي بيقرأ بيفقد تأثيره الروح لكن ما فيش مانع موجود نقطة احتاجنا لها نبص أعملها كده ما عنديش مانع ناس كتير كانوا بيشوفوني بعمل كده فقضينا بنعمة ربنا على حكاية الورقة دي تاني حاجة كان الواعظ الإكليريكي يهتم باللغة بالنحو والصرف والنطق وحاجة بيبان إن هو يعني كما لو كان فقيها لا واعظا راجل بي بيهتم باللغة وبالتشكيل وبالنحو ويمكن يا عيني يقعد يرتبها ويحفظها كده وتبقى حاجة صعبة احنا بقينا نتكلم ما فيش مانع اتكلم بلغة عربية بلغة عامية ما ما فيش مانع ما فيش مانع لغاية دلوقتي لما بقى الناس اللي كانوا بينتقدونا زمان على الكلام باللغة العامية بقوا يقولوا هم رخرين باللغة العامية ويألفوا كتب باللغة العامية ومشي ده حتى كثير من الشيوخ بيتكلموا باللغة العامية دلوقتي كان زمان ما فيش حاجة زي كده ده كان الإنسان لازم يقف ويتكلم بالفصاحة وال الفصاحة والنصاحة والبلاغة والبيان والبديع وكل الحاجات دي أنا لولا إن الناس كانوا يعرفوا عني إن أنا اللغة العربية دي يعني نشكر ربنا ماشي فيها وبكتب شعر وغيره كانوا وصفوني بإن أنا إنسان عامي وجاهل وإلى آخر هذه الأوصاف نشكر ربنا ما مشيتش ولو مشيت ما يهمش المهم التأثير على الناس المهم نجيب نتيجة نجيب نتيجة لربنا نقنع الناس مش تفاصح يعني إظهار فصاحة وإظهار معلومات لا أزم ودلوقتي انتشرت الحكاية حكاية الكارتات بقت معروفة وحكاية ال- اللغة ما بقوش الناس يوضعوها في الاهتمام الأول النقطة الثالثة لم أقصدها لكن أرغمت عليها لأني لما بدأت أتعب من الانزلاق الغضروفي في سنة 64 يعني من قيمة 28 سنة بقيت أقعد دلوقتي في ناس كتير بيقعدوا من غير انزلاق غضروفي يعني كتير قوي بيوعظوا وهم قاعدين الحاجة الوحيدة اللي ما بقدرش أقعد فيها وأنا بعظ عظة القداس أو عظة الجناس دلوقتي نادر لما بوعظ في الجنازات لكن عظة القداس آه لازم أكون واقف المهم زي ما بقول لكم هو الروح الذي تعطيه للسامعين وليس لا المعلومات ولا الفصاحة يكون عندك هدف معين روحي توصله للناس هدف معين روحي توصله للناس في عظات ممكن تبقى عظات روحية صرف وفي عظات بتبقى عظات تاريخية في سير القديسين يعني تقول سيرة قديس وتحاول في هذه السيرة انك تذكر النقط الروحية المؤثرة في حياة هذا القديس وفي عظات تعليمية عقائدية وهذه لا أنصح أن تكون لكل الشعب لأن مش كل الشعب يقدروا يفهموا العقائد إلا لو كان لك موهبة تبسيط العقائد وتبسيط اللاهوتيات بحيث تكون بأسلوب يفهمه الناس أنا فاكر مرة دعيت لإلقاء عظة في الزقازيق سنة 63 كنت أسقف للتعليم ساعات وبعدين آه، لقيتهم عاملين إعلان إن العظة عن الطبيعة والطبيعتين قلت لهم إيه يا حبيبي ده؟ ده انا هبتدي الناس هيخرجوا من الكنيسه بعد خمس دقايق هبقى مش الاقي حد مين هيفهم ال- الطبيعه والطبيعتين قال لي يقول لي ده احنا عملنا اعلانات وبتاع وانا قلت لهم ما فيش حاجات من دي انا ممكن كمقدمه او سؤال اجيب الموضوع ده ولكن الموضوع كله يكون موضوع روحي لاحظ انك انت بتلقي عزه في مجتمع غير متجانس يعني فيه الكبير وفيه الصغير وفيه الستات وفيه الرجاله وفيه المتعلمين وفيه الجهله وفيه الخدام وفيه المخدومين فلا بد ان يكون الكلام يناسب الكل يناسب الكل يكون كلام بسيط وكلام يقبله الكل وهو ده الوعظ الروحي لا مانع انك تدخل العقيده في ثنايا الكلام تدخل العقيده في ثنايا الكلام يعني مثلا افرض انك بتوعظ عن كلمات المسيح على الصليب وجات كلمه اليوم تكون معي في الفردوس تقول لهم اليوم تكون معي في الفردوس يعني روحه مش هتقعد تلفلف ثلاث اربع ايام حوالين الجثه ده في نفس اليوم هيكون معاه في الفردوس وتبقى دخلت في حاجه عقائديه من غير ما تتخذ العقيده كاساس للعزم اهو كلام في السكه جه او مثلا تقول لهم المسيح قال له اليوم تكون معي في الفردوس ما قالوش في الملكوت في فرق بين الملكوت والفردوس اللص قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك فهو ما قالوش اليوم تكون معي في الملكوت قال له تكون معي في الفردوس لأن الملكوت ده بعد القيامة مش دلوقتي ده المسيح في متى 25 في الدينونة اللي هي من آية 31 للآخر قال للناس اللي على اليمين ارثوا الملك المعد لكم تعالوا يا مبارك أبي ارثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم يعني الملك ده هيورثوه فين لما يجي المسيح في مجده ويعمل الدينونة يبقى في فرق بين الملكوت والفردوس الفردوس مكان انتظار الى يوم الدينونه الى يوم القيامه العامه وبعد ذلك يبقى يبتدي مرحله الملكوت بعد الدينونه يبقى بتقول كلام عقيدي في السكه ويمكن العظه كلها تكون عظه روحيه لكن بعض كلام في السكه كده ويبان ان هذا الكلام غير مصطنع إيه، كلام إيه، إيه، جاي في في مج- مجرى العظه يعني فيمكن ان تدخل كلاما في العقيده اثناء العظه ويكون كلام خفيف ومقبول و... ولا يتعب منه السامع لان مش كل الناس عندها العقول التي تقبل الكلام العقيدي واللاهوتي خد الناس على قدهم يعني العظة كلما كانت مرتبة كلما كان قبولها أكثر يعني باين الكلام لأن في ناس ساعات واحد يوعظ يقول له احنا مش عارفين الراجل ده بيقول ايه عايز يقول ايه مش عارفين الكلام مش منظم والمعلومات مش مرتبة ومش باينة نقطة ورا نقطة ورا نقطة ورا نقطة لكن ما تقعدش تقول اه، تقعد تعد بقى واحد اتنين تلاتة زي مرة واحد طلع وقال أقسم هذا الموضوع إلى خمسة وعشرين قسما فواحد قال لي جنبه قال له صحيني في القسم واحد وعشرين ده خمسة وعشرين ده هيعمل إيه ده بقى بيفتكر إنسان إنه بيظهر علم إنه بيقول خمسة وعشرين نقطة نقط على القد ومرتبه وبسيطه لان ساعات واحد يقول اقسم هذا الموضوع الى ثلاث نقط والنقطه الاولى الف وب وجيم ودال والنقطه الثانيه عين وصاد وضاد ما فيش الناس هيتعبوا نقط بسيطه ومحدده نقط بسيطة ومحددة والمعلومات مركزة. ينبغي أيضا في العظة عنصر الإقناع لأنك بتقنع الناس بحقيقة روحية. والإقناع ينقسم إلى نوعين من الإقناع. النوع الأول إقناع بآيات واضحة تثبت الفكر الروحي اللي أنت بتقوله. يعني آية متفصلة تفصيل على المعنى اللي بتقوله. والنوع الثاني من الإقناع هو الإقناع الفكري. يعني بحيث إن المعنى الروحي يعرف أسبابه وحكمته والقصد منه ونتائجه وأسبابه هو ده اللي هو ي- يفيد الإنسان اللي قصادك. يبقى إقناع عن طريق الكتاب وإقناع عن طريق العقل والفكر يعني مثال لكده افرض أنت مثلا بتوعظ عن الغضب عن الغضب فتقدر في الغضب تجيب آيات من الكتاب المقدس وأقوال من الآباء وبعدين تشرح عقلياً آيات من الكتاب المقدس مثلا ليكن كل إنسان مسرعا إلى الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله دي آية غضب الإنسان لا يصنع بر الله أو الآية بتاعت لينزع منكم كل غضب وكل سخط أو الآية بتاعت لا تستصحب غضوبا ومع صاحب سخط لا تجيء أو مع إنسان صاحب سخط هي أحسن مع صاحب سخط لا تجيء ساعات الترجمة يقول لك إنسان سخوط ولا حاجة لكن هي مع صاحب سخط لا تجيء فدي آيات تيجي مثلا من أقوال الآباء تقول لهم قال القديس أغاثن ولو أقام الغضوب أمواتا فما هو مقبول عند الله ولا يقبل إليه أحد من الناس كل دي آيات لكن لازم تفسر بالعقل ليه ما تكونش غضوب إزاي الغضب خطية منفرة إزاي الغضب وسيلة غير مقبولة عند الناس ازاي الغضب بيكشف ضعفاتك ان كنت انسان متنرفز ازاي الغضب بي- بيحمل خطايا اخرى اثناء الغضب في نرفزه في تلف للاعصاب في الفاظ جارحه فيه كلام غير لائق ازاي الغضب يخليك تخسر الناس يبقى كل ده انك انت بتقنع اللي قصادك اقناع فكري غير الايه وانت بس تقول له الايه بتقول وخلصنا طب الآية بتقول عشان إيه؟ ليه ربنا قال ما تغضبش؟ وطبعا المقصود بالغضب هو النرفزة وليس الغضب المقدس لأن الغضب المقدس ما فيهوش نرفزة يبقى عنصر الإقناع لابد أن يكون موجوداً كلما استطعت أن تقنع الشخص اللي قصادك بالفضيله اللي انت بتقولها بهذا الاقناع توجد دافعا داخليا في ضميره يذكره باستمرار بالفضيله دي يعني افرض مثلا انك انت آم، بتوعظ الناس عن آه، عدم التدخين مثلا وابتديت تقنعهم بان التدخين ده ضار بيهم ضار بيهم صحيا وتذكر الحاجات دي ضار بيهم من الناحية النفسية إن إنسان ما يكونش تحت سيطرة عادة من العادات تستعبده ضار بيهم اجتماعيا لأن الناس بياخدوا فكرة عن المدخنين إنهم غير متدينين ضر بيهم من الناحية الروحية إلى آخره بتقنع الناس بموضوع من الموضوعات على شرط تكون درسه يقول لك طب هات لي آية ما هو مفيش آية بتقول لا تدخن ويمكن السجاير ما كانتش معروفة أثناء كتابة ال- الكتاب المقدس تقول له مثلا في آية بتقول كل الأشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي منها شيء فمنين ما يتسلط عليك شيء تعتبر انك انت فقدت حريتك والله يريدك ان تكون حرا وبيقول ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرارا تاخد مثلا اي ايات على ان الجسد لما بتهلكه دي خطيه ايضا لان الكتاب بيقول مجدوا الله في ارواحكم وفي اجسادكم التي هي لله وان احنا مفروض نكون اطهارا جسدا وروحا تقنع اللي قصادك بكلام تقنعه بتحليل بايات بناحيه نظريه قم يشعر ان هو مقتنع يشعر انه اخذ درس لان الوعظ في الكتاب المقدس بيسموه احيانا التعليم يعني آه، الكرازة والتعليم أو خدمة الكلمة الكرازة أو التعليم أو خدمة الكلمة بالإنجليزي يقولوا teaching and preaching teaching and preaching آه، اكرزوا لجميع الأمم وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به اكرزوا اللي هي preaching وعلموهم اللي هي teaching بتعلم الناس عشان تعلم لابد المدرس يكون واضح ومقنع ويخلي التلميذ اللي قصاده يقتنع بالفكرة اللاهوتية أو الفكرة الروحية اللي بيقولها ويخرج وهو شبعان من جوه وهو مقتنع من جوه حتى لو كان مش قادر يكون مقتنع بوجوب الفضيلة وأيضا في الوعظ لا تحملوا الناس اثقالا عسره الحمل لا تكلم الناس عن درجات كمال فوق مستواهم وان كلمتهم عن هذا الكلا- الكمال كلمهم عن التدرج الذي يوصل اليه زي ما بيقول الرسول سقيتكم لبنا لا طعاما لانكم لا تحتملون كلمهم عن التدرج ربنا عايزك تصل للكمال لكن في كمال نسبي وكمال مطلق الكمال مطلق لله وحده الكمال النسبي نسبة لحالتك الروحية لإمكانياتك لمقدار عمل النعمة فيك لمقدار عمل الروح فيك للمواهب التي أعطيت ليك كلها حاجات نسبية فإيه اللي أنت تقدر عليه اخطو ولو خطوه واحده نحو الكمال يبقى ماشي في طريق الكمال وربنا يعينك تخطو كمان خطوه لكن تضع الكمال نصب عينيك سواء وصلت اليه او لم تصل لكن لا تحمل الناس احمالا عثره الحمل و- ودي ساعات بتظهر في بعض الوعاظ وبعض الوعاظ ساعات بيقولوا كلام لما بيوصلني انا بقول حرام عليهم يقولوا الكلام ده يعني يقدم درجة من درجات الفصيل الفضيلة ويوري اللي ما بيعملش كده ما يبقاش مسيحي ما يبقاش مسيحي ليه يا أخي ما هو مسيحي بس على قده لكن ما يبقاش مسيحي ما يبقاش مؤمن اللي ما يعملش كده ما يخشش الملكوت لماذا تغلقون ابواب الملكوت امام الناس انت تشرح الفضيله وتدعو الناس اليها وتشرح طريق الكمال امام الناس وتدعو الناس اليه لكن لا تغلق الابواب امام احد لان في ساعات واحد يخرج من العزه يقول خلاص انا ما فيش فايده فيا مفيش فايده طول ما قصادي هذا الواعظ أنا مش داخل الملكوت أبدا خليك لطيف خليك لطيف وخلي الناس ي- يشعروا انك تقود تقودهم الى طريق الحياه وطريق الخلاص دون ان تصعب الطريق امامهم. المسيح قال للكتب والفريسيين في متى 23 قال لهم قال عليهم انهم يحملون الناس احمالا عسره الحمل لا يستطيعون هم ان يحركوها باصابعهم. ولام الكتب والفريسيين لانهم يغلقون ابواب الملكوت امام الناس فلا هم دخلوا ولا جعلوا الداخلين يدخلون يعني واحد مثلا ما دفعش العشور تقول له لا دام ما بتدفعش عشور يبقى مش هتخش الملكوت ابدا ربنا هيدينك ويقول لك ادفع ديونك قبل ما ادخلك طب يا حبيبي سهلها قصادي يعني ربنا مديني طب اقسطهم له وممكن اديهم له بالتقسيط ممكن اتضرر ممكن عليا ديون قديمه كيف استطيع ان انا آه، ادفعها لكن ما تحكمش احكام صعبه تحكمش احكام صعبه تحكمش احكام صعبه ولا تحكم احكاما عامه على جميع الناس انت لا تدري ظروف كل احد يعني مثلا ممكن تستخدم حتى قوانين الكنيسه بطريقه خاطئه تكون بتلقي عز على الصيام وتقول اللي ما يصومش الأربعين المقدسة ده ما يبقاش مسيحي وقانون الكنيسة بيقول أيما أسقف أو قس أو شباب ليه بس يا حبيبي الكلام ده طب افرض ده راجل عيان وفي حالة خطرة أو حالته الصحية تستلزم نوع من الإعفاء وقوانين الكنيسة بتسمح للمرضى وللحبالة وللمرضعات وللعجائز وللأطفال طبعا في حدود مفهومة مش كل واحد وصل لسن معينة زينا احنا مثلا يقول بقيت معفى الحمد لله من القانون من الصيام لا ما دام جسده قادر يبقى ممكن ما دام جسده قادر يبقى ايه ممكن لكن عجائز يعني عاجزين يعني في فرق بين عجائز ومسنين المسن يعني وصل لسن كبير لكن عاجز يعني أصبح عنده عجز عواجيز بيتعجزوا على عكاكيز يعني مش قادرين واحد ماشي كده بيسندوه ما تقولوش انت مت- مش هتخش الملكوت علشان ما صمتش الأربعين سيبه هو وأب اعترافه يصطفي معاه انت تتكلم عن أهمية الصوم لكن لا تغلق أبواب الملكوت أمام الذين لم يصوموا لا تستطيع أن تدرك صحتهم لسه جايز واحد من اللي موجودين أول مرة يخش الكنيسة وده بنمشيه تاتا تاتا كده واحدة واحدة خطوة خطوة يجي أول ما يخش الكنيسة يقول له لو ما صمتش الأربعين ما أنتش داخل الملكوت يقول مانيش داخل الكنيسة ما دام هي هتمنعني على الملكوت كونوا لطفاء في عظاتكم ليس معنى هذا ان يصل الناس الى الاستهتار لا الحق موجود ولكن هناك حالات خاصه لا تعمم انت العقوبه على الكل لا تعمم العقوبه على الكل هنا يبقى الوعظ آه، في امكان الناس ان يقبلوه وفي امكان الناس ان ينفذوه وليست فيه الاحكام العامه ولا القسوه في وعاظ في منتهى القسوه في منتهى القسوه لدرجه ان يشتمون الخطاه من فوق منبر الكنيسه وكلام يترص ورا بعضه كده هؤلاء المستهترون الذين يعيشون في اللامبالاة آه، الجزء وهات كلام كلام كلام الناس بيتعبوا الواعظ الروحي لا يشتم في عظته الواعظ الروحي لا يشتم في عظته هو ميعادنا خلص السبعة وربع اه طيب الوعظ الروحي لا يشتم في عزته طب دي ن- نأجلها بعدين